السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد مرة تانية يا إخواني في الله ويا أخواتي في الله كل عام وانتم بخير هنبدأ الليلة بإذن الله فعليا دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم الليلة عن أول درس فعلي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم عن إعداد الله لرسول الله إعداد الله للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا جماعة مفيش مدرسة على وجه الأرض ممكن تخرج نبي مفيش معهد على وجه الأرض ممكن يصنع نبي مفيش جامعة على وجه الأرض ممكن تعمل نبي مفيش حد يقدر يصنع نبي إلا الله سبحانه وتعالى هنتكلم الليلة عن معجزات لطف الله في صناعة محمد ازاي الشخصية دي الانسان العظيم اللي اتكلمنا عنه الكلام اللي فات ده ازاي الشخصية دي اتصنعت ازاي النبتة دي طلعت ازاي ربنا زرعها ورعاها ونماها ورباها لغاية ما بقى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اكمل البشر ساعات يقولوا عن احد العظماء ده صناعة امريكية مثلا سيدنا محمد صناعة ربانية خالصة مين اللي صنعه مين اللي صنع اللي يوم ما مات اظلم كل شيء ويوم ما دخل المدينة انار فيها كل شيء هنتكلم الليلة عن اعداد الله لمحمد عليه الصلاة والسلام اعداد اخطر اعداد على وجه الارض احنا مش بنتكلم عن اعداد واحد هيبقى ضابط قوات خاصة ولا ولا حاكم ولا اعداد وزير ولا ولا اعداد حد من الوزراء بنتكلم عن اعداد نبي اعداد اخر رسول على وجه الارض ازاي ربنا اعد اللي هي- هيشيل الدين في الارض ازاي ربنا اعد اللي هيربي اللي هيشيلوا الدين ليوم القيامة ازاي ربنا اعد اللي هيقف في وش ابو جهل وابو لهب ازاي ربنا اعد اللي هيحيي مرة تانية توحيد ابراهيم ويقين موسى وطهارة عيسى وملك سليمان وصبر ايوب ازاي ربنا اعد اللي هيجي تاني يوصل الهداية في البشر ويضاعف اضعاف اضعاف اضعاف اتباع الانبياء النبي له فضل على كل الانبياء كل الانبياء اضعاف اتباعهم تضاعفوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفضل النبي بفضل الله سبحانه وتعالى هنتكلم ازاي ربنا اعد رسول الله اعد اللي اعد اللي هيعيد التوحيد للارض مره تانية ازاي ربنا اعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اعداد النبي بدا امتى اعداد النبي اه في ناس تقول لك اه هنبدا من اول بعثه النبي ناس تقول لا هنبدا من اول ولاده النبي لا يا جماعه اعداد النبي بدا من يوم ما ادم نزل على الارض يا جماعه من يوم ما ربنا اخذ العهد والميثاق على ادم وكل الرسل لا تؤمنن به ولا تنصرن اعداد النبي بدا من زمان البشر الوحيد اللي سيرته بتبدا من قبل ميلاده بالاف السنين النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام الصناعه الربانيه درس الليله هيبقى معانا ست محاور في اعداد رسول الله اول حاجه زي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام تاني حاجه ازاي اعد البشريه كلها من ايام ادم وشوقها لاستقباله تالت حاجه ازاي ربنا اعد الكره الارضيه وقتها كله لاستقبال النبي محمد رابع حاجه ازاي ربنا اعد جزيره العرب خامس حاجه ازاي اعد مكه البلد اللي هيطلع فيها وفي حاجه بس هنقولها بعد كذا يوم ان شاء الله ازاي اعد له المدينه المنوره من قبل ما يتولد عليه الصلاه والسلام والحاجه السادسه ازاي اعد الصحابه اللي هيشيلوا الدين معاه ابو بكر وعمر وخديجه دول كانوا بيتبانوا زي ما النبي كان بيتبنى كانوا بيتبانوا طوبه طوبه من غير ما اي حد يحس كانوا بيتبانوا عشان هيشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجه ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام خدي بالك كل حدث حصل لرسول الله من يوم ما اتولد لغايه ما بعث كله له دور في صناعه النبي النبي كان بيترتب له من فوق سبع سماوات يا جماعه اللي حصل مع رسول الله مش ممكن بشر يرتبه البشر ده ده ترتيب رب البشر لسيد البشر عليه الصلاه والسلام تبدا قصه رسول الله قبل ما الرسول يتولد كان في اسباب كتير قوي تخليه يموت او ما يتولدش اصلا عليه الصلاه والسلام قبل ما يتولد النبي عليه الصلاه والسلام بايام ابرهه جه يغزو الكعبه وكان هيقتل كل اللي في مكه وكانت امه حامل فيه في الشهر الثامن وكان خطر رهيب ابرهه بنى كعبه وحط فيها صلبان كان نصراني ورخام وذهب ما فيش حد من العرب جه ابرهه كان هيتجنن كانت محاوله لتنصير الجزيره العربيه ياخد الجيوش بتاعته ويطلع على مكه يمشي قدام الجزيره العربيه كلها هم شايفين ابرهه وهو ماشي لغايه ما يوصل لوادي محصر وادي محصر قبل عرفات على طول قبل ما يطأ برجليه الحرم المكي كان على عرفات على مزدلفه على منى على مكه على الكعبه اهل مكه كلهم يهربوا ويهربوا للجبال ويسيبوا مكه فاضيه وما عادش يبقى في اي حد بين ابرهه وبين الكعبه ربنا هيسيب دينه لما كلهم تخلوا عن بيت الله ربنا ثبته ربنا نزل منزل عليهم طرق بابيل بقت تقطع من اجسادهم خلتهم زي ورق الشجر المتاكل المهري خلت قبرها قطع لحم متفتته ويتهزم قبرها وينجو رسول الله ينجو حبيب الله عشان حبيب الله ما ي... عشان حبيب الله ما يتقتلش وعشان حبيب الله ما يطلعش عبد مقصور عليه الصلاه والسلام المره الثانيه اللي كان النبي هيموت فيها لما جده ما كانش بيخلف ونظر انه لو ربنا اداله 10 اولاد هيذبح واحد منهم لربنا وكان بسبب جهل الكهان كان اللي هيتذبح عبد الله ابو النبي ولكن يفتدى بمائة ناقه عايزين نبدا يا جماعه القصه من اولها من اول ما عبد الله الشاب اللي ما جاش 20 سنه يروح يتقدم لامينه البنت اللي لسه صغيره ما جاتش 20 سنه ويتجوزوا بعض ويحبوا بعض حب رهيب كانت امينه من اكتر الشخصيات العاطفيه اللي جواها عواطف وده من اختيار ربنا يتجوزوا وتحمل امينه فورا وتحمل امينه ومش عارفه هي حملت في مين ولكن تشوف في الرؤيه ان في نور طلع منها قضاء الشام تحس هي وجوزها ان المولود اللي في بطنها ده مولود عظيم ويبدا الفرح يملى الاسره والانتظار بشوق والنبي لسه جنين في الشهر الثاني يخرج عبد الله عشان يتاجر في المدينه المنوره يصاب بمرض شديد جدا اثناء السفر ويموت في المدينه ويتدفن هناك يموت بعد شهرين من حمل امينه بالنبي كانه كان موجود بس في الدنيا عشان يؤدي مهمه والمهمه اتادت وخلصت خلاص النطفه الرسول عليه الصلاه والسلام بقت في رحم امينه خلاص يموت عبد الله بعد ما اديت هذه المهمه القدريه يموت عبد الله وهو اصغر من 20 سنه والنبي جنين عنده شهرين ويبدا تبدا امينه لما تعرف الخبر تصاب بحزن شديد جوزها حبيبها اللي كانت بتحبه حب رهيب وتنذر حياتها انها مش هتتجوز طول عمرها وانها تزور قبره كل سنه تطلع 500 كيلو للمدينه ويمر الحمل ويجي ميعاد ولاده النبي عليه الصلاه والسلام في يوم 20 ابريل 570 ميلاديه في يوم 12 ربيع الاول في عام الفيل بعد حادثه الفيل ب 52 يوم تضع السيده امنه كل اهل مكه كانوا مستنيين المولود اليتيم اللي ابوه مات وهو لسه جنين في بطن امه عمه واقف مستني يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام يتولد الدنيا كلها يحصل فيها ايه ايوان كسرى يتزلزل 14 شرفه من شرفات قصره يقع يتكسروا نار المجوس تطفي كسرى اللي بقاله 42 سنه ملكه مستقر يحصل له كل دهوت ام عبد الرحمن بن عوف هي اللي تولد النبي سويبه مولاه ابو لهب اول ما تشوفه تحبه كل اللي يشوفه يحبه ترضعه تاخده ترضعه هي اول واحده رضعت النبي عليه الصلاه والسلام يخرجوا لعمه جده عبد المطلب يقولوا له انت ربنا رزقك بولد جميل زي القمر اسمه ايه هتسميه ايه يقول لهم هسميه محمد ايه اسميه ايه محمد ايه محمد دي يعني ايه محمد ازاي تسميه اسم مش موجود في الجزيره كلها ازاي تسميه اسم مفيش حد اتسمى بيه قبل كده ازاي تسميه بهذا الاسم الغريب ولكن امه تصر لانها شافت رؤيه اللي سمى محمد يا جماعه اسم سيدنا محمد ده معجزه هنشوف الوقت ازاي هو من اكبر معجزات الاسلام امه تشوف رؤيه انها تسميه محمد ويصر جده ان يتسمى محمد وتصمم امه انه يتربى ع- زي افضل بيوت العرب تصمم انها تربيه احسن تربيه بعد موت ابوه زي ما كبار القوم بيودوا ولادهم يسترضعهم في البلد الفلانيه تشوف مرضعه لابنها ويوم ما تيجي المرضعات عشان ياخدوا اطفال مكه كل اطفال مكه كل اطفال مكه الشرفاء العظماء عايزين اهاليهم يوفروا لهم مرضعه مفيش واحده ترضى تاخد النبي دي يتعرض عليها تقول لا دي يتعرض عليها تقول لا دي يتعرض عليها تقول لا ليه ما كانش حد راضي ياخد محمد اليتيم ليه لانه كان يتيم مين اللي هيدينا فلوس ده هيدينا ابوه وده هيدينا ابوه الغني وده هيدينا ابوه ذو التجاره والثراء مين اللي هيدينا في اليتيم ده محدش رضى ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصعب على حليمة السعدية المرأة الفقيرة الغلبانة اللي ثديها أصلا عندها ابن قاعد يبكي على طول من الجوع وثديها جف من اللبن والبغلة بتاعتها الحمارة اللي جت عليها من شدة الفقر أبطأ حمارة وكلهم مت- متضررين منها الفقيرة شديدة الفقر تقول لجوزها ناخده ولا لا وتقف حليمة مترددة وفي النهاية تاخده حليمة السعدية وتبدأ كرامات ومعجزات الرسول من أول أيام حياته الحمار بتاع السيده حليمه يبقى اسرع دبه في كل ال- المرضعات كلهم والصدر السيده حليمه يفيض باللبن والغنم بتاعت السيده حليمه تبقى اكتر غنم بتجيب لبن في قومها في بني سعد لدرجه ان كل اللي حواليها يستغربوا يا جماعه هو ايه اللي بيحصل ده اللي بيحصل ان كله مرضاش ياخد محمد ليه مين اللي هيدينا ابوه مش هيدينا لانه مات ربنا قال مش انت اللي خديه انا اللي هديكي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداها ربنا اراد ان مفيش حد يبقى له فضل على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وترتبط حليمه برسول الله ارتباط رهيب عليه الصلاه والسلام وتقعد تاجل في رجوعه لامه تقول لها احسن الوباء بتاع مكه يصيبه بسوء ولا حاجه لحد ما مره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام طفل عنده خمس سنين بيلعب مع الاطفال في بني سعد ينزل ناس وياتي ناس يمسكوا النبي يحطوه على الارض يشقوا صدره يطلعوا قلبه قدام الاطفال الاطفال يجروا على على حليمه الحقي محمد قتل محمد قتل تترعب حليمه هو ايه ده ده جبريل يا جماعه ده اول عمليه قلب وصدر مفتوح على وجه الارض مين اللي عملها مين الجراح اللي عملها اللي عملها جبريل اعظم ملك وعملها ايه ادوات العمليه زمزم اعظم ماء فطشت من طست من ذهب اعظم معدن واطهر معدن فين في منطقه المنطقه المجاوره لمكه اعظم ارض على وجه الارض ولمين لاعظم نبي على وجه الارض رسول الله ليه عشان يتحط في قلبه اعظم منحه من الله الايمان والحكمه وتشال حظ الشيطان من قلبه حليمه تخاف وتترعب تروح لامه ترجعه وهو عنده خمس سنين وشهر يلحق محمد بن عبد الله امه قبل 11 شهر من موتها تخرج السيده حليمه في اول رحله طويله من رحلات الرسول عليه الصلاه والسلام للمدينه المنوره عشان توصل الرسول يشوف قبر ابوه وهي راجعه قبل 150 كيلو متر من مكه المكرمه في عز الصحراء تمرض مرض شديد وهي مريضه اصلا وتموت امنه بنت وهب قدام عين ابنها محمد بن عبد الله اللي عنده ست سنين وتدفن قدام عينه ويتردم عليها التراب قدام عينيه ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لا ام ولا اب ولا حتى قبر امه ولا قبر ابوه في البلد اللي هو عايش فيها يا كل طفل يتيم انت ربنا حبك عشان كده اداك نفس اللي اداه لمحمد بن عبد الله سيدنا محمد بقى اعظم البشر خليك انسان من اعظم البشر انت كمان ربنا بيحبك والا ما كانش لو كان ما بيحبكش ما كانش خلاك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعه اللي احنا بنقوله ده كله ليه كل كلمه من ده ليه ليه النبي يتولد يتيم عشان يعرف يعني ايه يتم عشان يعرف يعني ايه جوع عشان يطلع رحيم عشان يصعب عليه كل يتيم وكل فقير وكل محروم وكل غلبان عشان يطلع طوفان حنان على البشر ليه ابوه يموت عشان ما حدش يعلمه الشرك فابواه يهودانه او ينصرانه طب ابوه يموت وهو جنين في بطن امه ليه عشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يبقاش حد رباه غير ربنا ما يبقاش حد له منا عليه في تربيته غير ربنا طب ليه ليه ما يبقاش له اخوات حتى اخ يسنده في الدنيا لا الدنيا كلها كانت شرك لازم ابوه يموت وامه تموت وما يبقاش له اخوات عشان ما حدش يعلمه الشرك خالص طب ليه يا جماعه ليه امه هي امينه بنت وهب وليه تفضل ست سنين قبل ما يموت وليه تموت قدامه ويتردم عليها التراب قدام عينيه امنه الشابه الجميله البنت الصغيره اللي ما رضتش تتجوز بعد موت جوزها وخرجت الرحله دي وهي بتموت من المرض وتموت في الرحله العاطفه الرهيبه اللي كانت ماليه قلبها تجاه جوزها عشان النبي يرضع الحنان من امه عشان النبي يطلع بركان حنان على الدنيا كلها لما يرضع الحنان من امه طب ليه ربنا يختار له حليمه يا جماعه الرضاعه بتغير في صفات الانسان عشان كده الشرع اعتبرها زي النسب ليه ليه كل مرضعه رفضته ما كانتش بترفضه ده كان ربنا هو اللي ما بيختارهاش زي موسى وحرمنا عليه المراضع ليه حليمه لان من اسمها كان عندها حلم اسم على مسمى لانها كانت انسانه رحيمه رغم فقر النبي عليه الصلاه والسلام خدته عشان يرضع الرحمه من وهو صغير عشان يبقى رحمه للعالمين من وهو صغير طب ليه في بني سعد يا جماعه كل حاجه بتترتب النبي في بطن امه والدنيا بتترتب عشانه والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب واللي هيرضع فيه واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر ليه بني سعد لانهم من افصح العرب عشان النبي من وهو صغير يتعلم الفصاحه ويطلع بعد كده يقول اوتيت جوامع الكلم طب ليه يتشق صدره وهو صغير قلب محمد ازاي ربنا صنع قلبه من وهو طفل صغير ازاي من وهو عنده لسه سنوات ربنا بدا ربنا بيصنعه لازم تبداي مع طفلك من وهو صغير لازم تبداي مع اولادك من سن ثلاث سنين اربع سنين ابدأي بقى طب ليه قلبه بيتصنع الصناعة دي القلب ده هو اللي نوره هينور الدنيا بكرة القلب ده هو اللي هيعلم العالم كله حب الله بكرة القلب ده هو اللي هيبكي ويعلم العالم كله البكاء من خشية الله بكرة ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتشق صدره يفضل الشق ده معلم في جسمه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه والسلام ليه الوقت ليه وهو عنده خمس سنين وشهر عشان يرجع لامه حليمه تخاف وترجعه عشان يلحق يعيش في حضن امه قبل ما تموت طب ليه امه ما خافتش لما حليمه قالت لها كده عشان كل ما تفتكر الرؤيه اللي شافتها وهي حامل فيه النور اللي خرج نور الدنيا تعرف ان ابنها ده هيبقى انسان عظيم ما هياش خايفه حليمه امه تموت وهو عنده ست سنين يتنقل لجده عبد المطلب جده عبد المطلب سنتين ويموت ليه ليه كل واحد الرسول حبه مات عشان ربنا ما يخليش في قلبه حد غير ربنا عشان ربنا يخلي قلبه طاهر من حب اي مخلوق طب ليه يا جماعه الرسول طلع امي ما كانش له ام او اب يعلموه ليه طلع امي لو انت عندك ورقه فيها شخبطه وورقه بيضه نظيفه طاهره تكتب في انهيه ربنا اختار النبي الورقه البيضه النظيفه الطاهره اللي ما تلوثش باي حاجه من كلام البشر النبي الطاهر اميه النبي دي شرف شرف للامه كلها بعد كده ياخده عمه وهو عنده 8 سنين يربيه عمه ويربيه مع اولاده عمه كان فقير يربيه مع اولاده ده خامس بيت يتنقل ليه رسول الله ما دقش الاستقرار وهو طفل من بيت امه بيت ابوه لبيت حليمه لبيت امه لبيت جده لبيت عمه لبيت خديجه بعد كده ليه عشان ربنا يربيه ان مهما كانت الظروف اللي حواليك يا محمد ما تقفش مهما كانت ظروفك صعبه اشتغل مهما كانت الازمات من حواليك ما تبطلش يا شباب يا شباب اتعلموا من رسول الله الكفاح اتعلموا من رسول الله مهما كانت الظروف صعبه احفروا وقوموا انا مش بقول لكم اخرجوا للدنيا اللي هيقعد على الكرسي ده اخر واحد ممكن يقول لك روح الدنيا بس يقول لك خليك راجل الصحابه كانوا بيتاجروا وكانوا عظماء الامه كلها خليكوا راجل طالب في الجامعه ولسه ابوك بيديك المصروف ليه هتقول لي بذاكر بتذاكر احنا هنضحك على بعض اخرج يا ابني اخرج يا حبيبي في الغرب ولاد زعماء امريكا بيخرجوا يشتغلوا في الصيف ليه يا جماعه ليه ما نبقاش رجاله وامه من الرجاله ده احنا نبينا راجل ده احنا نبينا راجل وكافح واستحمل كل الظروف الصعبه عليه الصلاه والسلام بعد كده يبدا النبي عليه الصلاه والسلام يشتغل وهو طفل اه ليه ده يتيم ابن يتيم ده يتيم ابوه مات وامه ماتت الكل مستعد يصرف عليه لا النبي من وهو طفل كان عنده احساس بالمسؤوليه يخرج اول شغلانه يشتغلها انه يرعى الغنم يرعى الغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى غنم وهو طفل صغير ايوه ليه يرعى الغنم ده اعداد عشان هيبقى مربي الامه كلها بعد كده ليه يا جماعه اشمعنى رعى الغنم حد يفكر معايا اول حاجه الغنم دي اصلا الغنم دي اللي يراقب اكلها عشر دقايق ي- يتشل الغنم بطيئه في اكلها بطيئه في مشيها من اغبى المخلوقات الغنم دي مخلوق فظيع يعني استحماله صعب عشان بعد كده لما يجي اعرابي يشده من رقبته يعوره ويجرحه عليه الصلاه والسلام ويقول له اعطني من مالك من مال الله يا محمد فانه ليس مالك ولا مال ابيك يتبسم النبي لانه اتعلم الحلم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي غنم الغنم دي يا جماعه شارده كل حته واحده منها عايزه تروح في اتجاه وهو راعي الغنم عايز يوحدها عشان يتعلم بعد كده ازاي يوحد الامه ازاي يوحد العرب اللي قتلوا بعض وكلهم حروب داخليه ومتنافرين لو غنمه ضاعت من راعي غنم تبقى مصيبه بيحافظ على غنمه غنمه ليه عشان بعد كده يطلع النبي في وسط 30 الف واحد في تبوك يسال عن كعب بن مالك وسط 30 الف واحد يقول كن ابا ذر وسط 30 الف واحد يقول كن ابا خيثمه عشان يطلع يربي راجل راجل يعرف قيمه الراجل وتربيه الغنم كانت اعداد للنبي عليه الصلاه والسلام كمربي دايما البيئه بتاعت رعايه الغنم بتبقى بيئه سما مفتوحه وخضره وشجر عشان يتعلم التدبر عشان بعد كده يتقال عليه وكان كثيرا ما ينظر للسماء وراعي الغنم لو الاكل خلص في مكان ممكن يسافر من بلد لبلد عشان يجيب مرعى مرعى للغنم بتاعته عشان بعد كده محمد بن عبد الله يطلع يسافر في الارض كلها عشان نشر دعوه ربنا يطرد من مكه يروح الطائف ويلف على القبائل التربيه تربيه اعظم مربي للبشريه من خلال هذا شوفوا ربنا بيصنعه ازاي شوفوا ربنا بيربيه ازاي وهو بيرعى الغنم يوم من الايام يسمع عن حفله غنائيه في مكه حفله فرح غناء يسيب الغنم مع واحد وينزل عشان يروح الحفلة ويحصل شيء عجيب جدا يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم ينام ما يصحاش غير تاني يوم والشمس بتضربه فالنبي يستغرب تيجي حفلة تانية يقول ين انزل اشوف الناس بتعمل ايه ينزل يحصل نفس الموضوع تاني وينام يعرف ان في حاجة بتصرفه عن هذا اللهو المعازف حرمة المعازف اللي انتشرت في الامة الاغاني المحرمة اللي انتشرت في الامة ليه ربنا حماه منها ربنا حماه منها عشان لازم يبقى اطهر القلب اللي بيسمع اغاني ما يعرفش يسمع قران بعد كده النبي وهو عنده 12 سنه 12 سنه اطفال اولى اعدادي 12 سنه اطفال سته ابتدائي يخرج الشام يتاجر مع عمه راجل من وهو طفل راجل كبير عظيم من وهو طفل ليه ربنا يوجهه للتجاره ليه ليه النبي ربنا يوجهه للتجاره عارفين ليه يا جماعه عارفين ليه عشان اول حاجه يعرف الناس اصل اللي جوه الجامع ده اللي جوه الجامع ممكن يصلي ويصوم تخرج تعامله بره الجامع تلاقيه نصاب ممكن ولا مش ممكن ممكن لما واحد راح لعمر قال له نعرف فلان قال له هل س- هل عملته بالدرهم والدينار قال له لا قال له فلعلك رايته في المسجد يصلي ويسجد قال له نعم قال له اذهب فانك لا تعرف الفلوس هي اللي بتبين معدن كل واحد عشان النبي يعرف معادن الناس عشان اللي قاعد يعيط عند مناو هبل ده ويطوف حواليهم ويعيط ويخرج بره يبقى نصاب النبي يعرف ان ممكن واحد يعمل كده بس هو نصاب عشان النبي عليه السلام يطلع شخصيه فاهم الواقع فاهم الدنيا فاهم الناس عشان بعد كده هيتعامل مع الناس كلها محدش هيضحك على النبي عليه الصلاه والسلام ليه ربنا خلاه يتاجر عشان يفهم الواقع في دعاه ممكن يتكلموا في الدين كلام جميل بس مش ممكن حد بيوصل للناس الا اللي عارف واقع الناس عشان النبي يبقى عارف واقع الناس يا جماعه عشان بعد كده في صلح الحديبيه لما يجي سهيل بن عمرو يفاوضه يقول للصحابه سهل امركم ولما يجي واحد تاني النبي عارف ان ده بيعظم الشعائر يقول لهم سوقوا الهدي عشان يعظم الشعائر عشان بعد كده لما يشوف صفوان بن اميه وهو بيبص للغنم اللي بين جبلين وهيموت عليها النظره دي النبي شافها كتير قوي في عينين الناس قبل كده عرف ان دي مفتاح ده لما اداها له اسلم صفوان بن اميه بن خلف عشان النبي يدخل مدرسه الحياه لان مدرسه الحياه هتتعلموا فيها حاجات عمركم ما هتتعلموها في اي مكان تاني ولا هتلاقوها في كتب مكتوبه ليه ربنا يخلي النبي تاجر عشان الناس كلها تعرف انه صادق امين لان اصعب صفتين للي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين يا امه محمد النبي تاجر بس عمره ما خان النبي تاجر بس عمره ما كذب النبي تاجر بس عمره ما غش النبي تاجر بس عمره ما بخل النبي عليه الصلاه والسلام تاجر بس عمره ما خدع حد مش واحد يلتحي ويضحك على الناس واحد يقول هاتولي فلوسك شغلها ويسرقهم واللي عدنا بنشوفه في امه محمد فين احنا من نبينا عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يسيبه يتاجر ليه عشان يعرف الناس ويعرف الحياه ويعرف الواقع كويس جدا وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى معروف بالامانه وبالصدق وبالاخلاق ولان يا جماعه اللي جرب التجاره اما بتلاقي الوفات بوسط ايديك حاجه من اتنين الفلوس يا بتبوظ قلبك يا بتخلي قلبك اطهر قلب عشان بعد كده لما فلوس الدنيا كلها تجيله من الفتوحات يطلعها كلها في الدعوه وينام بدون عشاء من الجوع عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام صناعه ربنا للنبي ليه ربنا خلاه يسافر في الارض السفر من اسمه اسفرت الشمس يعني نورت الدنيا السفر بينور للانسان حكم وفوايد وبيخلي الانسان يعرف الدنيا وطبيعه الدنيا وطباع الناس عشان النبي يبقى فكره عالمي عشان النبي يبقى بصيرته بصيره عالميه عشان النبي بيعد انه يهدي العالم كله يبقى النبي شاف امم تانية غير امه العرب شاف ناس تانية غير المتحدثين بالعربيه بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو عنده 17 سنه يحصل يحصل حدث جلل تقوم حرب بين مكه وهوازن مكه عمرهم ما كانوا اهل حرب اصلا ولا عمرهم انتصروا في حرب وعمر ما مكه كان لها هيبه من غير الكعبه واذا كان مصر هبه النيل باذن الله فال- فالسعوديه كلها هبه الكعبه اللي خلت جزيره العرب كلها اعظم منطقه على وجه الارض كلها النبي عليه الصلاه والسلام يدخل مكه حرب ما بين مكه وما بين هوازن ليه واحد قتل واحد في رجب تخيلوا يا جماعه تخيلوا العرب كانوا ايه وكان طبعهم ايه وكان اخلاقهم ايه والنبي عليه الصلاه والسلام بكل ايجابيه يشارك في الحرب يشارك في الحرب طب افرض الحرب دي كان فيها ظلم النبي يشارك فيها ازاي عارفين النبي كان بيعمل ايه كنت انبل على اعمامي يعني ايه ما كانش ماسك سيف ولا كان بيقتل ولا كان بيضرب ده كان بيسد السهام والرماح عن اعمامه يعني بيدافع عن اعمامه بس عليه الصلاه والسلام وان كان في سند اصلا اشتراك النبي في حرب الفجار مقال النبي عليه الصلاه والسلام يشترك في هذا. طب ليه النبي يشوف حرب كان لازم النبي يشوف حرب ليه لان لانه هيطلع مجاهد يجاهد الدنيا كلها فلازم يبقى عارف الحرب وعارف طبيعه الحرب عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه النبي بكل الحروب اللي دخلها مات فيها من المشركين 203 واحد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن رجل حرب ولكن كان رجل سلام الحرب دي علمته انه يكره الحرب وانه حتى لما يدخل في الحرب يحافظ على ارواح كل انسان عليه الصلاه والسلام حروب النبي كلها اللي مات فيها 203 203 ما عدا بني قريظه 203 يا امه محمد شوفوا كم مليون ماتوا في الحرب العالميه عليه الصلاه والسلام بعد كده عند 20 سنه يشترك النبي لاول مره في دور سياسي في دور قومي يشترك في حلف الفضول اللي ما كانش بيدخل فيه غير اعظم العرب ولكن يدخلوه في نتيجه شده حكمه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه شخصيه النبي كانت شخصيه رهيبه رهيبه النبي كان عنده ايجابيه ما حصلتش ايجابيه مع مشاكله يخرج يشتغل رغم انه ممكن ينام وخلاص ايجابيه مع مشاكل الفقراء انك لا تطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ايجابي ما يشوفش واحد عنده مشكله ويسكت ايجابيه مع مشاكل عيلته لما عمه ابو طالب لقى عنده تسع اولاد وفقير خد منه علي بن ابي طالب يربيه رغم النبي كان عنده سبعه سبعه من خديجه يبقوا مع علي ثمانيه وعمه معاه ثمانيه يشيل الهم مع عمه صلى الله على النبي محمد ايجابي مع مشاكل قومه لما دخل حرب الفجار يدافع عن اعمامه ايجابي مع مشاكل المظلومين لما دخل حلف الفضول يدافع عن المظلومين ايجابي مع مشاكل امته لما كانت هتقوم حرب بسبب مين اللي يحط الحجر الاسود في الكعبه لما كانوا بيعيدوا بنائها والنبي هو اللي يقترح عليهم يشيلوا الثوب ويحطوا فيه الحجر وكل واحد يمسك طرف الثوب النبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر شخصيه ايجابيه في الدنيا بعد كده وهو النبي عليه السلام ينبغ في التجارة وتطلع السيدة خديجة رضي الله عنها تسمع عن محمد النبغ في التجارة وتبعت له انه يمسك تجارتها ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام تجارة السيدة خديجة يمسكها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وده نبوغ مبكر جدا في التجارة والسيدة خديجة تنبهر باللي بتسمعه عن الرسول واخلاق الرسول وهي اللي تطلب منه الزواج ويتزوج خديجة ليه ربنا يجوزه خديجة خديجة اللي اتجوزت قبل كده ومات جوازها خديجة اللي عندها 40 سنة خديجة اللي خلت خلفت وولادها ماتوا خديجه الغنيه خديجه التاجره الرسول كان محتاج الشخصيه دي الوقت ده قوي خديجه كانت مرحله انتقاليه في حياه الرسول ده هتبقى وزيره للرسول هيدخل عليها يقول لها انا جالي واحد بيقول لي ان انا نبي على غار حراء مش هتفزع وه... وهتحتضن رضي الله عنها لو كانت دي صغيره كانت اترعبت جنب النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام هيدخل بعد كده خديجه مال خديجه وتجاره خديجه خلوا النبي يبدا يتفرغ للعباده ويبدا يتفرغ لعلاقة علاقته بالله سبحانه وتعالى يا جماعة ليه خديجة في مكة وعائشة في المدينة ليه ربنا اختار له خديجة في مكة وعائشة في المدينة ده اختيار اختيار خديجة الست الكبيرة العاقلة عائشة الصغيرة اللي, اللي بتغير عليه يا جماعة مكة النبي كان محتاج واحدة يدخل يقول لها انا شفت ايه تقول له والله لا يخزيك الله ابدا كان محتاج واحدة لما تسمع ورقة بن نوفل بيقول له سيخرجك قومه ما تترعبش وتخاف كان محتاج واحدة تستحمل معاه ورق الشجر ودي خديجة خديجة مدينة كان النبي يسافر 1500 كيلو متر في تبوك من غزوة لغزوة المعركة كان محتاج حد يرتب عنه بقى النبي بشوف ربنا اختار له ايه سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ليه ليه فقير ليه النبي كان فقير لان ربنا اراد انه ما يدوقش الطرف بتاع الدنيا بس النبي كان شرفه اعظم نسب في العرب كلهم ده ربنا ذكر نسب القران في النبي في القران مرتين مره لقد جاءكم رسول من انفسكم في قراءه من انفسكم يعني من اعظم نسب فيكم وفي قول الله وتقلبك في الساجدين على بعض الاقوال يعني تقلب نطفه النبي في اصلاب الانبياء على مدى التاريخ على احد الاقوال قال النبي عليه الصلاه والسلام من جدوده عبد المطلب اللي حفر زمزم من جدوده قصي اللي اللي عمل مكه بلد ونظمها ورتبها واقام فيها المعاملات الماديه من جدوده النبي عليه الصلاه والسلام جدوده هاشم هاشم اول واحد هشم السريد للحجاج هاشم اللي حول مكه من بلد محليه لبلد تجارتها عالميه هو اول واحد عمل تجاره رحله الصيف والشتاء النبي من جدوده يا جماعه اعظم جدود واعظم نسب عليه الصلاة والسلام النبي يرزق من السيدة خديجة سبع أولاد وهو عنده 35 سنة يحصل حدث يبهر أهل مكة كلهم ويبهر كل العرب لما يجي حادثة الحجر الأسود ويبدأ الدنيا كلها تشتعل ويبدأ الحرب هتقوم مين اللي هيحط الحجر الأسود في الكعبة ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ويقول لهم هاتوا ثوب اللي هو ثوبي ثوب النبي وحطوا الحجر الأسود فيه وكل واحد يشيل من طرف وحطوه مع بعض لغاية مكان الكعبة والنبي اللي يشيله بإيده ويحطه عليه الصلاة والسلام بعد كده يبدأ النبي يعتزل الدنيا ويبدأ النبي يسيب التجارة ويسيب الحرب ويسيب حلف الفضول ويسيب الدنيا ويسيب بيته ويسيب أهله ويسيب السفر ويسيب كل حاجة ويبدأ يروح في غار مهجور عند جبل مهجور اسمه الوقت جبل النور لأن النور محمد عليه الصلاة والسلام سكن عليه يروح الجبل ده ويطلع الجبل ويبدأ يسيب الدنيا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا أعد محمد عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا أعد الدنيا كلها لاستقبال محمد ازاي ربنا اعد الصحابة لاستقبال رسول الله ازاي ربنا ربى الصحابة وبناهم ازاي ربنا اعد العالم كله لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ربنا اعد الجزيرة العربية وازاي اعد مكة ازاي يا جماعة ازاي كل ده حصل ازاي حاجة زي حادثة الفيل زي عام الفيل الح- اللي حصل للفيل لابراهة ده كان رسالة ليه ربنا ساب ابراهة يعدوا قدام العرب كلهم حادثة الفيل كانت رسالة للعرب كلهم ان ربنا مش هيسيب مكة يعني ايه يعني لما رب مش ممكن ربنا يسيب حد يظلم فيها يعني ايه يعني لما يطلع واحد بعد كده يقول انا نبي ما دام ربنا سابه وحفظه يبقى ده من عند الله كانت رساله لمشركي قريش الاوثان ما عملتلكوش حاجه قدام ابرهه خدوا بالكم ربنا هو اللي بيحمي كانت رساله للفرس والروم مكه والعرب عمرهم ما هيتنصروا ولا هيدخلوا في اديانكم ابدا كانت رساله ليه ربنا حفظ الكعبه رغم ان كان فيها الاوثان لان بكره هيطلع نبي من عند الله هيحطم الاوثان وهيحرر القلوب وهيحطم الاوثان اللي جوه القلوب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام للاسف يا اخواني وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه للاسف يا جماعه وصلنا تقريبا لاخر حلقه الليله وانا لسه ما كلمتكوش عن الخمسه الباقيين يبقوا ان شاء الله في الغالب بقى هيبقوا موضوع بكره باذن الله سبحانه وتعالى وان كان كان نفسي اكلمكم النهارده عن بشارات الانجيل بسيدنا محمد بشارات التوراه بسيدنا محمد ازاي ان كلمه مكه في الكتاب المقدس ازاي ان كلمه محمد بالحروف بتاعتها موجوده في كل الكتب السماويه كنت عايز اكلمكم عن ال- البشرى بسيدنا محمد في كتب الزرادشتيين في كتب البراهمه من الهنود في كل الكتب في الاصفار في مزامير داوود ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش نبي بشر بيه في كل الكتب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي رغم كل التحريف اللي حرفوا الكتب ده فيه الا ان اسم الرسول فضل في كل الكتب موجود بكلمه احمد ومحمد عليه الصلاه والسلام هكلمكم بكره ان شاء الله هكلمكم بكره عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال حبيب الله عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال خاتم النبيين وافضل رسل الله وافضل خلق الله عليه الصلاه والسلام شفتوا ربنا رتب للرسول ازاي مش عايز ربنا يرتب لك في حياتك اوعى تخسر ترتيب ربنا لحياتك اه لو ربنا رتب لك شوفوا ربنا لما رتب لمحمد رتب له حفظه ازاي نصره ازاي رفعه ازاي علمه ازاي فهمه ازاي رباه ازاي صنعه ازاي عايز ربنا يرفعك ويصطفيك ويصنعك ويختارك ويعينك ويوجهك لازم ربنا سبحانه وتعالى يرتب لك يرتب لك ليه الا لو بقيت اطهر قلب يرتب لك ليه الا لو عشت عشان دينه شفتوا ربنا بيرتب لدينه ازاي شفتوا ربنا بيرتب للاسلام ازاي 11 سبتمبر ضرب براج التجاره مين اللي يصدق انها كانت سر انتشار الاسلام في امريكا مين اللي يا جماعه الدين ده ربنا بيزرع له بايديه الدين ده ربنا بيرتب له من فوق سبع سماوات اللي شفناه النهارده كله من ترتيب ربنا للاسلام في الارض شوفوا ربنا بيرتب لدينه ازاي اه لو ربنا يرتب لنا لو عشنا عشان الاسلام ربنا هيرتب لنا زي ما بيرتب للاسلام شفتوا ترتيب ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام عمل له كل ده عشان يطلع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن كان الوضع هيستمر في العالم لازم كان في حاجة كبيرة هتحصل لازم كان في حاجة خطيرة هتحصل هنتكلم بكرة عن تكملة بدء عن تكملة صناعة محمد عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا صنعه اعظم صناعة واعظم تربية الى ان ياتي الغد ان شاء الله يا جماعه وصيتي ليكم وصيتي ليكم يا جماعه جلسه الضحى في رمضان يا جماعه التسبيحه بألف تسبيحه في رمضان على كلام بعض السلف لو جلسه الضحى بألف جلسه ضحى يعني بجلسات ضحى ثلاث سنين يا جماعه كان احد الصحابه لما يلاقي الشمس طالعه بعد جلسه الضحى يفرح ويقول طلعت فلم تجدنا غافلين يا جماعه شمس رمضان هتشهد لنا ولا هتشهد علينا هتطلع تلاقينا غافلين ولا تلاقينا مستيقظين شمس رمضان هتشهد لك ولا لا شمس رمضان في جلسات الضحى هتشهد ولا لا جلسة الضحى ب 30 30 يوم ب 30 حجة 30 حجة وعمرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة الضحى من الفجر لغاية ما تطلع الشمس بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقومي تصلي ركعتين تبقي خدت ثواب 30 غزوة المرة بغزوة المرة بغزوة يا جماعة لما صحابة راحوا سرية رجعوا بغنائم كتير ورجعوا بسرعة الصحابة انبهروا الرسول قال من قعد وصلى الفجر في جماعة وانت في بيتك بقى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين اللي يعمل كده فقد اعظم الغنيمة واسرع الكرة يعني كأنه عمل غزوة ورجع بسرعة وجيب غنايم عظيمة غنائم جلسات الضحى في رمضان مين اللي هياخدها ومين اللي هيضيعها عايزين يا جماعة نهتم بجلسة الضحى خدي جلسة الضحى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خد جلسة الضحى ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دي وصيتي ليكم باذن الله سبحانه وتعالى اترككم على هذا يا اخواني وانا والله في الحقيقه يعني يعني الواحد مش عارف يعمل ايه نفسي ان انا اقف قدام كلمه وال... كل كلمه والله يا جماعه نفسي ان كل كلمه اقف قدامها وافصص فيها نفسي اتكلم على راحتي وانا بتكلم عن رسول الله نفسي اتكلم على راحتي يا جماعه انا نفسي الواحد بيبقى عايز يبكي في الكلام ولكن عايز اقول كلام كتير اعمل ايه وقت البرنامج قليل والواحد عايز يقول كلام كتير عن اعظم شخصيه في الوجود شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد في ازمه والله يا اخواني الواحد بيدعي ربنا يعمل ايه يعني يسرع الكلام ويكتر المعلومات ولا يبطئ الكلام ويقلل المعلومات اعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى منه السداد ومنه العون ومنه التوفيق اهم حاجه اهم حاجه ان احنا ما نبطلش صلاه على رسول الله اهم حاجه ان قلوبنا تتملى حب لرسول الله اهم حاجه ان احنا نعرف مين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بكره ان شاء الله مع الجزء الثاني من صناعه رسول الله نتكلم عن بشارات برسول الله في كل الكتب السماويه نتكلم عن اعظم خلق الله ازاي لا مدرسه بتطلع نبي ولا معهد بيطلع نبي ولا جامعه بيطلع طلع نبي ربنا بس هو اللي صنع محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ عنا محمد السلام اللهم بلغه منا السلام يا رب اللهم بلغ رسولك منا السلام يا رب اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم ارزقنا حب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة الإسلام في الأرض اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين اللهم انصر بنا الإسلام اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير